الواجب الثامن في التغيير في أيام التغيير أيام العشر والواجب النهاردة مهم جدا جدا جدا وبالرغم ان هو محبوب إلينا جدا وإحنا نسبيا بنعمله إلا ان هو ملهوش اهتمام بشكل لائق إلا إن مفيش تركيز عليه بشكل يستحقه رغم إن هو مهم جدا جدا الواجب النهاردة إن إحنا عايزين نتغير في أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويجي واحد يقول لك لا أنا عمري ما أسمع كلام مثلا في خطبة ولا ولا في درس ولا الشيخ يقول مثلا قال رسول الله إلا لما أقول بعدها على طول صلى الله عليه وسلم ويقول لك وبقولها صح يعني في ناس عارف اللي هي بتقوم جايه تجري صلى يعني تقولها بسرعة كده ما يبينش كل الحروف والكلمات تدخل في بعضها لا يقول لك أنا قلت صلى الله عليه وسلم لا وبقولها صح وابقى مبسوط قوي يقول لك عارف حلو جدا ربنا يتقبل ولكن أنا مش بتكلم عن ده أنا بتكلم عن إن أنت يكون ليك ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك أنا بصلي عليك كتير فكم أجعل لك من صلاتي في الدعاء بقى بتاعي أجعل قد إيه منه صلاة عليك وفضل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلي ويعلي ويعلي إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها كل دعائي هيكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك آه تكفى همك الهم بتاعك الهم اللي هو في المستقبل الحاجة اللي انت خايف انها ما تحصلش او خايف انها تحصل دنيا واخره ده هم هم خايف على ولادي على اولادي خايف على شغلي خايف على اخرتي خايف على نفسي في الصراط المستقيم خايف من حاجات معينه فبدعي بيها لا انا بقى مش هدعي بيها وهصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندي مشكله ومش عارف هتوصل لايه هدعي بيها لا انا هبطل ادعي بيها واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى جزاء ده ان تكفى هذا الامر ربنا يكفيك ربنا يكفيك خلاص وشوف بقى لما ربنا يكفيك تصل إلى حد الكفاية يعني خلاص اللي جاي ما تخافش منه إطلاقا إطلاقا بإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا مطمن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على اللي جاي طب واللي فات شوفوا يقول لك إيه ويغفر لك ذنبك طب وذنوب اللي فاتت تغفر يعني همومك اللي جاية تكفى وذنوبك اللي فاتت تغفر طب عايز ايه تاني عايز ايه تاني ازاي بقى الى الان احنا ما عندناش اوراد في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبس بنكتفي ان احنا لما نسمع اسمه لما نسمع اسمه او لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول بعديها صلى الله عليه وسلم لا انا عايزك تعمل لنفسك ورد تقعد مع نفسك ولوحدك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية وألف اعمل لنفسك ورد أيا كان زمني أو عددي ولكن لازم يكون موجود لازم يكون موجود ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين إيه آمنوا اعملوا إيه صلوا عليه وسلموا تسليما أنت لازم تعمل كده ده ربنا اللي بيأمرك ولو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليك بها عشرا عشر مرات لو عملت واحدة فأنت بتتكلم في أجر كبير قوي وامتثال لأمر ربنا سبحانه وتعالى وإيه كمان وذنوب تغفر ومستقبل يضمن وتكفى ف دي صفقة يعني رابحة جدا ما فاضلش إلا إن أنت تقول أنا هتغير هتغير يعني هعمل لنفسي ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما تعملها وتركز فيها هتقرب منه أكتر ولما تتعلم مين هو النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتتغير وهتحس بإحساس جديد وهتعظم سنته أكتر وساعتها هتلاقي نفسك ماشي وراه أكتر وبتتبع السنة أكتر وبتعظمها أكتر وبتحبها أكتر وماشي وراه لأن هو الأسوة والقدوة وكان دايما شيخنا يقول لنا أنا عايز أحط إيدك على كتف اللي قدامك في طريق طويل قوي من الناس اللي ماشية ورا النبي صلى الله عليه وسلم بس عينيك على رجلين النبي صلى الله عليه وسلم منين ما يحط رجله تحط رجليك عشان لو فرقت معاك دلوقتي سنتي عبال ما توصل له هتفرق ميل فصلي عليه وكمان امشي على خطاه عشان تحشر معاه واجب رقم تسعة في أيام التغيير أيام العشر حاجة لها علاقة باللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول النبي اللي جاي عشان خاطر يبلغ ويدعو أيوة هو ده هو ده اللي أنا عايزك تتغير فيه حتى لو موجود عندك لازم يتغير ويكون أحسن وأحسن بكتير جدا عايزك تتغير في أمر الدعوة إلى الله عز وجل آه أيوة حلو بس أنا مش شيخ يعني أنا ما بقولش إن أنت تكون شيخ أنا بتكلم عن حاجة تانية خالص الدعوة لدين الله أيوة بس ده يحتاج أن أنا أكون رجل خطيب مف... إطلاقا قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لو سمحت ممكن تاخد دورك في الدعوة ممكن تاخد دورك كلنا لنا دور في الدعوة أيوة كلنا كلنا لنا دور كلنا لنا دور وبالمناسبة مين اللي اداك التصريح يقول لك أنا معيش تصريح أنت معاك تصريح معاك تصريح من ربنا سبحانه وتعالى كل المسلمين بتسمع بيسمعوا الآية دي ليهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اتعلم بس الحاجة اللي أنت هتقولها أنا ما بقولكش نظر وافتي أنا بقولك معلومة معينة معلومة معينة أنت شفت حد بيعمل حاجة غلط ممكن تنهاه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لقيت ولد بيشرب سجاير ممكن تقول له لو سمحت ده حرام لو سمحت لو سمحت لقيت لقيتي بنت مش لابسه حجاب شرعي سليم ممكن تقول لها ان ده مش حجاب شرعي سليم لو سمحتي لقيت حد مثلا مقاطع حد ممكن تقول له ان ده حرام ان ما ينفعش ان احنا نخاصم بعض ونقاطع بعض لو سمحت ممكن لقيت باب خير ممكن تروح تقول للناس هنا في باب خير لو عايزين تيجوا تتصدقوا او تيجوا تساعدوا ممكن تعملوا ده ممكن لو انت في الشغل والاذان اذن ودلوقتي في بريك الناس هتقوم تصلي ولقيت واحد مش قايم يصلي تقوم رايح له تقول له يلا بينا عشان خاطر نصلي فيقوم قال لك ان شاء الله بس روح انت ما اعرفش هو عايز يزحلقك يعني عشان خاطر هو مش ناوي يصلي بس انت تقوم بشكل لطيف ومؤدب وجميل ودمه خفيف تاخده واحده واحده يمكن يصلي على ايديك ممكن تعمل كده ممكن لو سمحت ممكن تدعو الى الله عز وجل ممكن لو سمحتي انت تكوني داعيه الى الله عز وجل بقدر العلم اللي عندي وبقدر المساحه بتاعتي مش هكون في الاخر عالم ضخم لا لا لا, لا. على قدي على قدي هعمل كده في بيتي هعمل كده في شغلي هعمل كده في مدرستي هعمل كده في كليتي هعمل كده في عمارتي هعمل كده في المكان اللي انا بروحه هأدي دوري ده دوري على فكره ده مش شيء زائد ده دوري ده دوري ان انا لو ما عملتوش احاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى ان انا قصرت ان انا قصرت ما ينفعش تشوف حاجه غلط وما تنهاش عنها ما ينفعش تشوف ابواب الخير وما تقولش للناس ان هم يروحوا حتى لو انت كنت بتروح يقول لك انا ماليش دعوه بحد لا ازاي مالكش دعوه بحد ليك دعوه دي هي دي الدعوه ليك دعوه خليك حريص على الناس خلي عندك شعور بالمسؤوليه والانتماء لامتك بلاش تكون اناني فكرش في نفسك بس فكر في الناس اللي حواليك مش هتجبر الناس بس قول لهم مش هتقهر الناس بس قول لهم مش هتسيطر عليهم بس فهمهم ان ده غلط وده صح ده حلال وده حرام ده لازم تعمله ده لازم ما تعملوش قول وما تخافش ما ساعات ما بيسمعوش كلامي مش مهم ليس عليك هداهم بس انت قول ايوه طب ما احنا استفدنا ايه استفدنا ان احنا ثبتنا وسمعنا كلام ربنا سبحانه وتعالى وسمعناهم الحق وممكن بعد كده يستقيموا بسبب النصائح التراكميه مش شرط بكلامك انت مالكش دعوه انت ليك دعوه ان انت تدعو بس مالكش دعوه بالنتيجه هي دي اللي انت لازم تفهمها فده دورك طيب ادعو ازاي اربع حاجات مهمين جدا في حاجات كتير يعني بس باختصار شديد اربع حاجات رقم واحد بالقول ان انت تقول لحد روح صلي روح اعمل كذا روح ما تعملش كذا غض بصرك ما تروحش المكان الفلاني عشان فيه محرمات كتير كذا ان انت تقول بالقول ادي واحد اتنين على فكره وما تخافش تتحرج ايه المشكله افرض حد ما سمعش كلامك مش مهم ما هي مش بتاعتك مش بتاعتك يستجيب او ما يستجيبش دي مش بتاعتك انما انت اللي عليك ايه إن عليك إلا البلاغ بلغ وبس أدي رقم واحد رقم اتنين بالفعل خليك داعية بأفعالك إن أنت تتصرف صح إن أنت تكون قدوة حسنة وبالمناسبة ما تقولش ما فيش حد بيقتدي بيا إطلاقا أي حد أي حد في الدنيا هو مصدر تأثير للناس اللي حواليه خير أو شر أي حد في الدنيا ممكن هم مش بيقتدوا بيك بس أنت بتأثر عليهم بأفعالك وبأقوالك فلو سمحت أفعالك تكون قدوة تكون حد كويس تكون بتعمل الخير وبتنتهي عن الشر وبتقول الخير وما بتقولش الشر أنت تكون نموذج جيد أنت اللي هتستفيد فده مش بس صلاح لنفسك لا ده كمان دعوة فرقم واحد باللسان رقم اتنين بالفعل رقم ثلاثة بالإحالة يعني ايه بالإحالة؟ يعني قول له روح اسأل ابعت لحد فيديو قول لحد على معهد تعليم قول لحد مثلا يروح للشيخ الفلاني او يروح للعالم الفلاني بالإحالة انا ما بعرفش اقول بس جبت لك حد مفيش مشكلة خالص مش مهم بس اهم حاجة تعمل ده ما قدرتش تعمله بنفسك يبقى تعمل عملية إحالة طيب ده رقم ثلاثة رقم أربعة بالنفقة بالمال ان انت تدعو بالمال اه ازاي ان انت تدعم المسجد بتاعك ان هو يكون في احسن حال ان انت تدعم المسجد اللي في الشركه بتاعتك ان هو يكون في احسن حال ان انت تدعم دار التحفيظ اللي جنب البيت عندك حتى لو عيالك مش موجودين فيها ان هي تكون في احسن حال حتى لو بياخدوا فلوس مش مهم بس نصلح لهم كذا عشان تبقى دار القران دي جميله نعمل جوائز للاولاد حتى لو الدار مش عايزه نقول لهم احنا احنا احنا كجيران جمعنا فلوس وعايزين نعمل جوائز للناس اللي هتحفظ كذا في المسجد او في الدار او في ايا كان تصدق تصدق عشان خاطر تنصر دينك عشان تنصر دينك لما تعرف ان في جمعيه بتعمل خير عندها مشاكل ادعمها عشان تكمل عندها مشاكل في في مثلا في المرتبات بتاعه الموظفين ادعمها عشان تكمل عايزين نكمل في الخير فدي دعوه دعوة لو عرفت ان في طالب علم محتاج كتب معينة جيبها له لو عرفت ان معرض الكتاب داخل وانت ممكن ان انت مثلا تشتري كتب تروح لطلبة العلم اعمل حاجة زي كده ادعم بالمال ادعم ما فلوسك دي في الاخر انت هتبقى محتاج ان انت تعبدها لله عز وجل فانت لما تتصدق لما تنفق في سبيل الله ده ممكن تحتسب فيه دعوة لو كان انت بيقتدى بيك او لو كانت المصارف ذات نفسها مصارف دعوية زي ان انت تعمل مشروع دعوي زي ان انت تنفق على مشروع تعليمي زي ان انت تجيب كتب لطالب علم او لطلبة العلم او للمبتدئين ادعم بالمال ده شيء مهم جدا جدا جدا فرقم واحد بالقول رقم اتنين بالفعل رقم ثلاثة بالإحالة رقم أربعة بالمال والأربعة دول كل حد ممكن يعملهم بس هو يكون عايز فلو سمحت أهم أو من أهم الأمور اللي لازم تتغير فينا ولو إحنا أصلا بندعو عايزين نزيد ونعلى ونرتقي الدعوة الدعوة لازم ننشط جدا جدا في هذا الأمر عشان الخير ينتشر والشر يضمحل ونكون إحنا السبب وكلنا نقدر نعمل ده على قدر الاستطاعة وربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على هذه الأمور أثرنا فيها أو نجحنا وغيرنا ويا رب يتقبل منا ومنكم ويا رب يفتح لينا جميعا قلوب الناس